والابن والروح القدس الإله الواحد أمين تحل علينا نعمته وبركته من الآن والأبد أمين أقرأ بنعمة المسيح جزء من الإصحاح 13 من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين في إصحاح 13 من عدد واحد لسبعة بيقول لتثبت المحبة الأخوية لا تنسوا إضافة الغرباء لأن بها أضاف أناس ملائكة وهم لا يدرون اذكروا المقيدين كأنكم مقيدين معهم والمذلين كأنكم أنتم أيضا في الجسد ليكن الزواج مكرما عند كل واحد والمضجع غير نجس أما العاهرون والزنا فسيدينهم الله لتكن سيرتكم خالية من محبة المال كونوا مكتفين بما عندكم لأنه قال لا أهملك ولا أتركك حتى أننا نقول واثقين الرب معين لي فلا أخاف ماذا يصنع بي إنسان اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم نعمة الله الآب تكون مع جميعنا آمين نشكر الله في هذا الأسبوع أعطانا الله نعمة تدشين الكاتدرائية المرقصية بالعباسية في احتفالها بالسنة الخمسين أو اليوبيل الذهبي بمشاركة معظم أعضاء المجمع المقدس في يوم بهيج ويوم مفرح لنا جميعا وبيكون صفحة من صفحات التاريخ والنهاردة نشكر الله برضو أتمينا سيمينار المجمع المقدس اللي شارك فيه عدد كبير من أباء المجمع المقدس من مصر ومن خارج مصر وبعضهم بحسب ظروفهم موجودين النهاردة ويانا ولأن هذه صفحات من التاريخ أحب أتكلم وياكم في حلقة من الحلقات اللي حبيت ديها من كذا شهر تحت عنوان التاريخ فخر الكنيسه أنا اتكلمت قبل كده حوالي سبع ثمان مرات في حلقات منفصلة اتكلمت عن الرسل أعمدة الكنيسة والرهبنة جوهرة الكنيسة والكتاب المقدس فكر الكنيسة والقداس حيوية الكنيسة والأسرة أيقونة الكنيسة والنهاردة أحب أتكلم وإياكم عن التاريخ التاريخ فخر الكنيسة ولما كنا بنعد لاحتفالية قداس التدشين تدشين الكاتدرائية حبوا الخدام انهم يحطوا شعار فقعدنا نفكر ايه الشعار المناسب اللي نحطه فاخترنا شعار لطيف كنيسة مصر تاريخ وفخر كنيسة مصر تاريخ وفخر فتأملنا في الليلة دي في هذا المساء عن التاريخ فخر الكنيسة يمكن بعضكم بيسأل دلوقتي طب والجزء اللي قريته ايه علاقته بالتاريخ الجزء اللي قريته هقراه تاني دلوقتي بيمثل مشاهد من التاريخ الإنساني تعالوا نشوف لتثبت المحبة الأخوية لما هتقرأ التاريخ الإنساني هتلاقي المحبة الأخوية هي التي كانت ثابتة تثبت مشاهد في التاريخ لا تنسوا إضافة الغرباء لها مواقف ومشاهد في التاريخ لأن بها أضاف أناس ملائكة وهم لا يدرون الحكاية مش بشر بس ده في بشر وملائكة التاريخ اذكروا المقيدين كأنكم مقيدين معهم التاريخ الإنساني مليان بسير المقيدين وليس التاريخ المسيحي فقط ليكن الزواج مكرما الزواج مكرم وتكوين الأسرة مكرم عبر التاريخ في المقابل العاهرون والزنا سيدينهم الله قصص التاريخ اللي فيها الخطية هتجد إدانة ودينونة أمام الله لتكن سيرتكم خالية من محبة المال مشاهد محبة المال في التاريخ والحروب والصراعات من أجل المال لا تنتهي كونوا مكتفين بما عندكم ودي خبرة تاريخية اللي هي بيعبر عليها احنا في المجتمع المصري نقول ايه اهم حاجة الستر والصحة بنقول كده اهم حاجة الستر والصحة مكتفين بما عندكم آه، لأنه قال لا أهملك ولا أتركك التاريخ طوله الله يرعاه حتى إننا نقول واثقين الرب معين لي فلا أخاف مصنع- ماذا يصنع بي إنسان ربنا صاحب التاريخ وبعدين في النهاية يقول اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله انظروا إلى نهاية سيرتهم وتمثلوا بإيمانهم التاريخ كلمة تاريخ history معناها his story قصته قصة الإنسان أول حاجة نحطها قدامنا أن الله سيد التاريخ كل ما نراه على الأرض صاحبه ومحركه هو الله بس بيبان في الصورة ايه فلان عمل فلان عملت فلان راح فلان جه لكن المحرك هو الله الله سيد التاريخ وهو ضابط الكل ضابط كل الحياة ومن هنا تأتي الطمأنينة عند الإنسان صاحب الإيمان لأن طالما عندي هذا الإيمان إيماني بالله فالله هو اللي بيقود التاريخ خلاص زي بالظبط ايه المشهد الجميل اللي كلنا بنشوفه اب وماسك ابنه الصغير وماشي في شارع زحمه زحمه جدا زي الشوارع الكبيره اللي موجوده في القاهره مثلا الولد الصغير لا يفكر في شيء اطلاقا نهائيا لا يفكر هو رايح فين ولا يفكر الطريق صح ولا غلط ولا بيفكر آه، هو هيتعرض لأي حاجة ده في إيد أبوه وأبوه يقوده من دقيقة لدقيقة وهو في كامل الاطمئنان هكذا صنع الله عبر التاريخ كله من أول آدم مرورا بشخصيات كبيرة وصولا إلى إبراهيم أبو الآباء ثم صخ- شخصيات أخرى إبراهيم وإسحاق ويعقوب كل الامتداد ده عبر التاريخ كله إلى أن جاء ملء الزمان وهي إشارة تاريخية وتجسد ربنا يسوع المسيح فأول حاجة حاول نحطها قدامنا في التاريخ أن الله هو سيد هذا التاريخ و بما انه سيد هذا التاريخ فت والله حي فالتاريخ حي والتاريخ لا يموت وبالذات التاريخ المقدس لا يموت دي اول حاجه نحب نعرفها ان الله سيد التاريخ فاطمئن ايها الانسان الامر الثاني ان التاريخ هو الحياه هو حياه الانسان هو كل التفاصيل لما بنعيش التاريخ والتاريخ لأنه حياة فهو يعطي قوة للإنسان ومن المعارف المهمة جدا أن الإنسان عندما يتقلد أي منصب أنه يعرف التاريخ بتاع المكان اللي هو هيبقى فيه التاريخ لأن التاريخ هو الذي دائما يعطي إلهام أحيانا بيقولوا التاريخ بيعيد نفسه والمقولة دي إلى حد ما صحيحة مع العبارات أو المشاهد اللي قدمها لنا بولس الرسول في نهاية رسالة العبرانيين التاريخ هو الحياة ولذلك معرفة التاريخ هي معرفة للحياة عندنا انواع من التاريخ عندنا مثلا تاريخ المسيحيه في العالم كله بدءا من المسيح وتجسده وما كان قبله وما بعده امتداد التاريخ المسيحي عندنا تاريخ الكنيسه وتاريخ الكنيسة ده له عصور كتيرة خالص ومش تاريخ كنيستنا بس ده تاريخ كل الكنائس اللي في العالم كل كنيسة لها تاريخ ولها حكايات ولها تعابير في هذا التاريخ عندنا تاريخ الكنيسة المحلية الكنيسة اللي أي واحد فينا بيحضرها لها تاريخ ابتدت ازاي اتنشأت ازاي لدرجة ان لو حبينا نعمل قصص عن انشاء الكنائس هنلاقي حكايات كتيرة واعمال الله وكل واحد فينا عنده خبرات عندنا تاريخ ايضا نوع تاني او تالت او رابع تاريخ الكتاب المقدس والتاريخ الكتابي من اروع انواع التاريخ لانه بيمتد عبر قرون كثيره عندنا كمان تاريخ الوطن البلد اللي عايشين فيها تاريخ مصر وعايز اقف وياكم قليلا عند هذه آه، النقطة ان تاريخ مصر من الدول اللي تاريخها مقدس ليه؟ لان التاريخ المصري ارتبط بالعبادة وبالابدية فمثلا قدماء المصريين الفراعنة لم يتركوا لنا سوى حاجتين معابد ومقابر معابد زي معبد الكرنك مثلا معابد كتيرة يعني بس ده من أشهرهم ومقابر المقابر زي الهرم ما كلمة هرم يعني مقبرة وده يبين معابد يعني عباده مقبرة يعني خلود وطبعا تاريخ الموميات وتاريخ التحنيط والحاجات دي كلها فالتاريخ الفرعوني تاريخ مقدس وإخناتون كما يقولون أول من نادى بالإله الواحد ده في العادة الفراعنة ثم جاءت المسيحية وجت في اسكندرية طبعا برضو بترتيب الله والتاريخ ليه لأن اسكندرية كانت مدينة متعددة الثقافات سموها كوزموبوليتان يعني مدينة فيها ثقافة عالمية الثقافة العالمية دي ثقافة يونانية وثقافة يونانية ثقافة رومانية ثقافات قبائل كثيرة فجت المسيحية فيها وابتدت منها وابتدت تتحول شوية بشوية إلى صارت الأسكندرية كلها مسيحية وتاريخها يشهد بكده ونسميه التاريخ اليوناني الروماني أصل في التاريخ حاجة مهمة قوي إن المنطقة كلها كانت استعمار روماني من الناحية العسكرية واستعمار ثقافي من ناحية اللغة اليونانية يعني الامبراطوريه اليونانيه استعمرت العالم باللغه والامبراطوريه الرومانيه اللي اتولد في عهدها المسيح استعمرت العالم من الناحيه العسكريه وبقوا الاثنين ماشيين ورا بعض دول اللي احنا بنسميهم النهارده باللغه المعاصره جدا ال soft power وال hard power القوه الناعمه اللي هي اللغه والقوه الجامده اللي هي القوى العسكرية تاريخ تاريخ احنا في كنيستنا لغاية النهاردة بنستخدم كلمات تعود إلى اللغة اليونانية بنستخدم كلمات تعود إلى اللغة اللاتينية تاريخ فتاريخ الوطن الفراعنة ثم المسيحية اللي استمرت وانتشرت وامتدت وكانت الاسكندريه هي اول مدينه في قاره افريقيا تنال الايمان بالمسيح. احيانا نقول ماري مرقس كاروز مصر هو الحقيقه مش كاروز مصر ده كاروز افريقيا لان من الاسكندريه انتقلت وانتشرت المسيحيه لغايه ما وصلت الى جنوب افريقيا والى شمال افريقيا كلها بلاد مرورا بالبلاد اللي في شمال افريقيا تاريخ تاريخ الوطن امتد في القرون المسيحيه لغايه القرن السابع ثم دخول الاسلام والحاجة الجميلة إن مفيش حاجة لغت أو لاشت اللي قبلها حصل نوع من ودي الشخصية المصرية في التاريخ إنه حصل نوع من الامتزاج فالفرعوني مع المسيحية مع الإسلام ثم مع الحضارة الأفريقية ثم مع حضارة اللغة العربية ثم مع حضارة البحر الأبيض المتوسط خلقوا توليفة من الحضارة اللي مش موجودة في أي مكان تاني تاريخ وهذا هو التاريخ اللي بنعيشه عندنا في مصر ولذلك نقول أن تاريخ مصر تاريخ مقدس ومن هنا ما نستغربش ان مصر كجغرافيا ذكرت في الكتاب المقدس مع كلمة المصريين حوالي 700 مرة ودي الدولة الوحيدة اللي اتذكرت بهذا التكرار الكثير جدا لأن تاريخها مقدس ضيفوا على كده في تاريخ العلوم وفي تاريخ الفلسفات وفي التاريخ الأشمل بقى اللي هو تاريخ الإنسانية كل واحد فينا جزء من التاريخ ولذلك من الأهمية بمكان وزي ما هقول لكم على بعض النماذج إن إن إحنا لازم نعيش التاريخ ولازم نقراه نعرفه ويبقى شاغلنا حتى في مكتباتنا لازم يبقى فيه جزء كبير قوي عن التاريخ التاريخ هو الحياة نمرة ثلاثة قلت لك نمرة واحد الله سيد التاريخ نمرة اثنين التاريخ هو الحياة نمرة ثلاثة التاريخ أقوى معلم أقوى معلم للإنسان هو التاريخ بكل أشكاله والتاريخ بالنسبة لنا في الكنيسة أن التاريخ يحكي عمل الخلاص اللي بنتتبع به رحلة الخلاص كلها بدءا من آدم ثم محطة التجسد ثم محطة الصليب ثم محطة الكنيسة ثم محطة الأبدية التاريخ يحكي لنا رحلة الخلاص عشان كده هو تاريخ مقدس وهو اقوى معلم وبنعتبر ان السيد المسيح هو مفتاح التاريخ كله ولذلك هو الوحيد الذي بسببه الزمن اتقسم قبل الميلاد وبعد الميلاد فبقى هو العنصر الرئيسي في قصة التاريخ كلها فهو مفتاح التاريخ كله تعالوا نشوف مثلا بعض النماذج في كنيستنا مثلا كنيستنا تحرص بشدة على كتاب السنكسار كتاب السنكسار ما هو إلا تاريخ يومي وتاريخ يومي واخد صفة الفرح نعيد في هذا اليوم بتذكار كذا نعيد حتى لو كان الحدث اللي هيتذكر حدث فيه ألم فيه تعب فيه حزن فيه ضيق لكن نعيد وخد بالك بيتكرر التاريخ ده عبر أيام السنة كلها ما عدا فترة الخمسين يعني تقصيا علشان نعيش في خبرة الفرح على الدوام فبقى التاريخ مؤدي إلى الفرح في حياة الإنسان ومؤدي إلى الغنى نعيد في هذا اليوم للقديس فلان للقديسة فلانة لتذكار كذا كل الحاجات دي بتسبب نوع من الغنى للإنسان السنكسار والسنكسار كتاب مفتوح وليس كتاب مغلق يعني كتاب بيتجدد على طول بيضاف له باستمرار زي ما بيحصل في تاريخ الكنيسه وكلنا عارفين المعلومة الجميلة أن سفر أعمال الرسل السفر الذي لم ينتهي بكلمة أمين فهو سفر مفتوح وبيكمل من خلال السنكسار اللي بيحكي التاريخ ولما بنيجي نرسم أباء سقفة نرسمهم بعد الإبراكسيس بعد السنكسار ما هو السنكسار الإبراكسيس والسنكسار ونرسم كأن رسامة كل واحد من الآباء الأسافة هي استكمال للتاريخ هي صفحة من صفحات التاريخ وهنا أعظم المسؤولية الخطيرة اللي بتبقى على الإنسان وشوفوا يعني وعي الكنيسة القوي للنقطة دي لما بنيجي نرسم الأب الكاهن بنرسمه بعد صلاة الصلح لأن عمله الأساسي هو الصلاة وقيادة الصلاة مع المؤمنين لكن لما بنيجي نرسم الأب الأسقف أو الأب البطريرك بنرسمه بعد السنكسار عشان نقول له إن أنت دلوقتي بتسجل تاريخ بتسجل تاريخ بتكتب تاريخ الصفحة يبقى شكلها إيه؟ اللي هيبقى مكتوب فيها إيه؟ ودي خطورة وأيضا من التدريب اليومية التقليدية في أسرنا المسيحية إن احنا نقرأ كتاب السنكسار ده في البيت ومن التقاليد الجميلة يمكن بعضكم شاف الحكاية دي يجي يقولوا إيه جاي لنا مولود عايزين نسميه طب هات لنا كتاب السنكسار افتح كتاب السنكسار وابتدي إيه نشوف كده نفر أسماء قديسي آه الاسم ده حلو يلا نسمي البنت اللي جاية مارينا واحيانا يقعدوا يدوروا على اسماء يمكن تكون غريبه او يعني مش مألوفه او مش مستخدمه كتير شيء مهم السنكسار فكتاب السنكسار من الكتب ومن ال الاختبارات الروحيه اللي بنعطيها لاولادنا انه لازم يقرا كتاب السنكسار كل يوم ولازم يتقرا في الاسره وكمان من الحاجات الحلوة ان الاسرة بابا وماما يحكوه كحكاية حكاية كل يوم عارفين الحكايات بتاعت كل ليلة عشان الولاد تنام الاطفال يناموا ايه المانع ان احنا ناخد الحكاية دي ونحكيها ببساطة شديدة بما يتناسب مع استيعاب الطفل السنكسار مناسب للسنكسار ايضا او مقابل له كتاب الدفنار اللي بنقراه في نهاية التسبيحة وبيبقى جزء تسبيحي عن قديس اليوم اللي بنحتفل بيه وبنتذكر جهاده وتعبه وسيرته وفضائله وبعض أقواله من صور التاريخ كمان في الكنيسة مجمع القديسين تصور مثلا في مجمع القديسين في القداس أو في التسبحة كم اسم موجود واجمع كده كل اسم عاش كم سنه يطلع لك مئات من السنين ويطلع لك تاريخ مثلا في مجمع القداس بنركز اساسا عن الذين قاموا بحفظ الايمان ونبتدي بامنا العذراء باعتبار ان هي الممثله للمراه كلها دي ام النور وبعدين نبتدي نذكر بقى اسماء من القديسين وبعضهم من مصر وبعضهم من بره مصر وجنسيات أخرى يوحنا ذهب الفم الفم جنسية القديس غرغوريوس الأرمني جنسية تانية وحين نذكر مجموعات ال 318 في مجمع نقية ال 150 في القسطنطينية ال 200 في أفسس الثلاث أباء مقرات القديسين مجموعات وأحيانا نذكر تلاميذ القديس أنبابولا القديس آه أنبا بشوي القديس أنبا حزقيال القديس بولا الطموهي القديس أنبا بخوميوس القديس أنبا تدرس القديس أنبا ويسا أنبا شنودة رئيس المتوحدين وأنبا ويسا تلميذ وهكذا مشاهد من التاريخ فمجمع القديسين صورة من صور التاريخ والضفناء ومجمع التسبحة بالمثل وإحنا في حياتنا الكنسية بنستخدم التاريخ بصور كثيرة فمثلا من الحاجات المهمة جدا تز- ال- اللوحة الرخامية اللوحة الرخامية اللي بتسجل كل حدث ده تقليد قديم جدا في الكنيسة كانوا يسجلوا زيارات الآباء البطاركة في الأديرة على جدران الكنيسة يا بالنحت يا بالكتابة قبل ما يبقى في حكاية الرخام والكتابة على الرخام يسجلوا الزيارات المهمة لشخصيات مهمة عن طريق اللوحة الرخامية ده مثال للتذكار مثلا من الحاجات المؤثرة جدا كتابة المذكرات والسير البيوجرافي نتصور بقى لما بنقرا مذكرات فلان او نقرا سيره فلان ويبتدي يعني مثلا آه، مره ذكرت قدامكم ان احد الفنانين الكبار في مصر الفنان يوسف وهبه كتب كده كتاب مذكراته تحت عنوان لطيف قوي عشت ألف عام فيش واحد بيعيش ألف عام طب جاب الألف عام دي منين هو لما أدى في التمثيل بتاعه أدى شخصيات مثل شخصيات فبقى كل شخصية كأن عمرها أضيف له فقال كده عشت ألف عام مثلا آه، مذكرات بقى بتاعت كل الشخصيات وإن كان هذا التقليد مش معروف في كنيستنا ولكنه تقليد في غاية الأهمية يعني يقول لك حدش ازاي يكتب سيرة حياته أو مذكرات حياته آه، وبالذات احنا كرهبان الحكاية دي ما نعملهاش لكن هي في واقع الأمر خبرة الحياة التي تسلم للأجيال الدكتور بطرس غالي حب يكتب خمس سنين بس في حياته اللي قضاهم في الأمم المتحدة فخبرته راح معبر عليها بكتاب لطيف قوي ولا خمس سنوات في بيت من زجاج الأمم المتحدة المبنى بتاعها بيت من زجاج يعني أبسط حاجة تكسره فكتابة السيرة ليس تخليدا فقط ولكن أيضا نقل الخبرة احنا يعني كنا نعرف القديسة دميانة دي منين بسيرتها وبالعظمة بتاعتها وبالعذارة اللي كانوا وياها هكذا مرمينا هكذا القديسة مارينا هكذا هكذا فكتابة السير أيضا شيء من الأشياء المحبوبة للإنسان والمعلمة اللي بتعلم الإنسان برضو من الحاجات الجميلة اللي في كنيستنا الأيقونات يمكن زي بعض الأيقونات اللي موجودة دي مشاهد من التاريخ مشاهد حتى وجود الأيقونة هو مشهد تاريخي لما بنحط القديس أي قديس بنحط التاريخ بتاعه تاريخ وبنسميها أيقونة لما بتدشن علشان بترسم قدامنا سيرة روحية وتدشن بالميرون لعم- بعمل الروح ان هؤلاء عاشوا الحياة الروحية وممكن نحط تذكارات كتيرة موجودة وأحداث حتى في الكاتدرائية اللي دشناها من يومين كان من ضمن حاجات واحنا بنفكر فيها ازاي نحط بعض الأحداث اللي حصلت في الخمسين سنة دي يعني حدث زي عودة رفاة القديس أثناسيوس أثناسيوس قديس ومعروف في كنيستنا لكن ده حدث لما تم سنة 73 ورفاته من خلال البابا شنودة وقيسوا على هذا حدث المجمع المقدس لما اعترف بقداسة البابا كيرلس السادس والأرشيدياكون حبيب جرجس ده حدث لأننا من خمسين أو ستين سنة لم نعترف بأي سيرة قديس فده حدث فظهور امنا العذراء في الزيتون حدث ويجب ان يس... زي ما بيسجل في كتاب ويسجل في سنكسار بيسجل في لوحه بيسجل في ايقونه بيسجل في اي رسم بأي صورة فالأيقونات أيضا وسيلة من الوسائل من الوسائل أيضا اللي بتستخدم في تسجيل التاريخ وإحنا كلنا ت- يعني اتعلمنا عليها في كتاب بستان الرهبان لما يقول لك سأل أخ شيخ أو قل لي يا أبي كلمة منفعة ما هي دي عبارة ما كانش زمان في ريكوردر ما كانش في حاجة وسيلة ولا موبايل عشان أسجل بيه صوت حد ما كانش فيه لكن كان تسجيل هذه العبارات وكان لما السياح يجوا يزوروا الأديرة بتاعتنا ويتقابلوا ويا السواح والنساك كده ويكتبوا بعض العبارات عن لسانهم آه، ما هو ده تسجيل للتاريخ تصوروا مثلا معايا سيرة القديس أنبابولا أب السواح أو أول السواح لما ما نعرفش في سيرته غير العبارة الجميلة من يهرب من الضيقة يهرب من الله خمس كلمات خمس كلمات مش معقول السيرة اللي عاشت السنة عشرات السنوات دي كانت على كده لكن دي اللي اتسجلت واتنقلت لينا وصلت لينا وتسجيل التاريخ تسجيل مهم تسجيل مهم معلم للأجيال كلمة المنفعة تسجيل حتى تسجيل التاريخ زي القديس أغسطينوس لما سجل اعترافاته اعترافات أغسطينوس أيضا كانت هذه الاعترافات وسيلة تعليم الخلاصة أن التاريخ جزء لا يتجزأ من العبادة الكنسية ومن الحاجات الجميلة اللي كانت تحصل زمان قبل ما يبقى فيه آه، حضانات كان الأم تسيب أطفالها عند مامتها اللي هم جد وتيتا يوم جد وتيتا يقعدوا يحكوا حكايات للولاد للأطفال وكانت دي وسيلة لنقل التاريخ بيحكي حكايات من اللي حصلت وياه النهاردة بنحط ولادنا في حضانات ما عادش فيه الحكايات بتاعت جد وتيتا فما عادش اهتمام بالتاريخ ولذلك حصل انفصال في الأجيال كل جيل بقى طالع لوحده كان زمان في تواصل ومن أقوى التدريب في التربية إن أنا أسيب الولاد الصغيرين مع تيتا وجده ده تدريب بالذات لو جد وتيتا دول صحتهم كويسة وطريقتهم كويسة ويعني بيقدروا يستحملوا العيال اللي بتعيط واللي بتتشاقى والحاجات دي ويقعدوا يحكوا وياهم الحكايات عندهم طولة بال بالشكل ده بلا شك بتجيب نتيجة كبيرة الخلاصة أننا في الكنيسة التاريخ جزء لا يتجزأ من جوهر العبادة الكنسية ولا نستطيع أن نفهم تاريخ الكنيسة دون أن نفهم تاريخ العقيدة تاريخ الطقس الطقس حتى له تاريخ ولما بنعرف التاريخ وبنعيش فيه بنقدر نفتخر بكنيستنا بنفتخر بكنيستنا اللي قدمت إيمانها المستقيم في الصور الثلاثة المشهورة قدمت الإيمان من خلال معلمين اللاهوت اللي ظهروا وبرعوا في التاريخ وقدمت الإيمان من خلال الشهداء اللي قدموا وكتبوا إيمانهم بدمهم علماء اللاهوت كتبوا الإيمان وسجلوه بأفواههم بعقولهم ونمرة اتنين الشهداء قدموا الإيمان بدمهم بحياتهم والشكل الثالث من تقديم الإيمان النساك والرهبان أو الرهبنة التي قدمت الإيمان بالنسك وبالزهد وده التاريخ العظيم اللي في كنيستنا إن تاريخنا هو إيماننا وإيماننا اتقدم بالصور ده بصورة التعليم وبصورة الشهادة وبصورة النسك بصورة المعلمين وبصورة الشهداء وبصورة النساك وده اللي بيخلينا نعرف ان التاريخ عندما نهتم بيه ونعرفه ونفهمه نتعلم منه نتعلم وهو اقوى معلم زي ما قلت اقوى معلم في حياتنا شيء مهم انك تعرف تاريخ المكان اللي انت فيه شيء مهم ان احنا نعرف تاريخ الاسلاف اللي سبقونا اللي سبقونا وعملوا ايه اتصرفوا ازاي واجهوا المواقف ازاي في الحياة التاريخ بيحكي لنا كيف ندبر حياتنا وخبرات التاريخ في الجزء اللي انا قريته ده اللي بيكتب فيه القديس بولس الرسول ويقول لأنه قال لا أهملك ولا أتركك وتاريخنا المسيحي وتاريخنا القبطي تنطبق عليه هذه العبارة جدا لا أهملك ولا أتركك عبر ألفين سنة من التاريخ وما قبل التاريخ أيضا يعني من أيام نبوة أشعياء لما قال في ذلك اليوم يكون مسبح في وسط أرض مصر قبل المسيح بحوالي 700 سنة ومرورا وينطبق علينا القول ده لا أهملك ولا أتركك الرب معين لي فلا أخاف ماذا يصنع به الإنسان التاريخ بالحقيقة هو فخر كنيستنا والحديث عن التاريخ مش بنحكيه كحاجة ماتت بنحكيه كحاجة عايشينها عايشينها ولما بندخل أديرتنا اللي لها تاريخ قرون الحوائط امتصت الصلوات الكبيرة والكثيرة التي رفعت التسبيح والألحان كل دي صور من صور التاريخ اللي هي بحب ان احنا نهتم بيه جدا ونشرحه ونبسطه ونفهمه وندور في بطون التاريخ سنجد كيف يعمل الله وكيف ينطبق علينا لا أهملك ولا أتركك نعمة الله الآب تكون مع جميعنا آمين ولربنا كل مجد Min elino sebetri og ke yumne mati Tjenin kai Kristus e onas